قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يا للبشرى يا للبشرى ذا باب التوبة مفتوح فيه بشائر فيه فتوح فدع اليأس وقل يا رب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام أنعم وأكرم بهذا اللقاء الكريم الذي يجعلنا نجلس حول آيات القرآن ندرسها بعمق لا بسطحية ونفهم أعماقها ونثبر أغوارها بحيث يصير المسلم عالما فاقها مدركا لدينه فإن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد وإن إدراك آية واحدة أفضل من صلاة مئة ركعة وإن الله ما عبد بشيء أفضل من الفقه في الدين واليوم أيها الإخوة سأذكر لكم مسألة في الحقيقة مدوخة البشر مدوخة المسلمين أنتم تعرفون أن الصراع الكبير في العصر الحالي هو الصراع القائم بين المسلمين واليهود حول الأرض المقدسة أرض فلسطين والمسجد الأقصى وما حولها من الأراضي وأرض سيناء والطور والأراضي الصالحة المقدسة المطهرة التي طهرها الله عز وجل الجماعة اليهود لا يحاربوننا بالسلاح فقط وإنما يحاربوننا بالإعلام أيضا ولا يحاربوننا بالإعلام فقط وإنما يحاربوننا بالثقافة والعلم وأحيانا يلقون للإنسان المسلم وخصوصا اللي هو ضعيف الثقافة ضحل المفاهيم وخصوصا في الخارج أو حتى في الطلبة الجامعات التي تدين للغرب وترضع من لبانه الفاسدة فيلقون إلى المسلمين شبهات تلاقي المسلمين عايشين هنا وفي البلد دي ودي بلدهم وأرضهم ومسلمين وكل شيء إنما عقول محتلة وأفكار محتلة وثقافة محتلة فالجماعة اليهود يلقون إلينا هذه الأحابيل الحقيقة الأحابيل دي يكون لها أحيانا بذرة موجودة في القرآن الكريم بسبب الجهل ممكن تستغل ولذلك الفكرة التي أطرحها اليوم ما هي يقول لك احنا عارفين كويس جدا جدا حملة الإسلام ضد اليهود انهم يقتلون الأنبياء ويحرفون الكلم ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وأنهم يغدرون بالعهود والمواثيق كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وفاهمين احنا فعلا مظلوم وأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا وإنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وإنه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يعني معروفة حملة القرآن على اليهود كويس جدا طب عظيم ايه المشكلة يقول لك بس في الحقيقة تعالى انظر إلى صريح آيات كتابنا إلى صريح آيات القرآن فعلا يا أخي شوف يعني فعلا يا أخي مدية اليهود قدر معترف لهم به إزاي يا ابني فين الكلام ده يقول لك الله ألم تسمع قول الله تعالى عن اليهود لتعلم مقدارهم العظيم وأنهم أمة مهمة عند المسلمين أن الله تعالى قال لهم وأني فضلتكم على العالمين إذا كان القرآن بيقول أنه فضل اليهود على العالمين كلهم تيجي تقول أنهم أمة حقيرة إزاي ولا أمة قردة وخنازير وإيه ده اللي أنت بتقوله مش تقرأ القرآن ويقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا فضيلة الأستاذ مش تخلوا بالكم يا جماعة ده القرآن اللي بيقول كده ويقولون بل إن الله سبحانه وتعالى يتكلم عنهم ويقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين احنا مختارينهم وعارفين هم مين كويس قوي وعارفين قدره وفعلا الآيات دي موجودة في القرآن ف- فمن يقرأ يقول الله طب ما ده فعلا موجود في القرآن الكلام ده فعلا طب يبقى احنا اذا احنا ظالمين اليهود ده احنا بنقول عليهم كلام غير حقيقي وغير واقعي وغير صحيح ف اكتر من كده انتوا بتحاربوهم عشان تمشوهم من ارض فلسطين ليه مش دي الارض المقدسة الم تقرأ قول الله تعالى لهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم يبقى انتوا كمسلمين بتحاربوهم على ارض فلسطين اذا كان القرآن بيقول انه كتب لهم هذه الارض طبعا الكلام ده انا بس افكركم انه في نهاية اللقاء لما لما نضحك عليه كده ونشوفه ونكتشف انه هو كلام مش م- يعني م- لا يمت للحقيقة بصلة نزعل على جهلنا قوي ونقول ده احنا مقصرين في حق القرآن قوي ان سني دلوقتي بقى 20 سنة ولا 25 سنة ولا اكتر ولا اقل ولا 18 سنة ولا حتى 30 سنة ولا أج... اللي بقى عايش بقى 60 و70 ده مشكلته كبيرة ولا يعرف شيئا من القرآن بينما الشاب هناك يقدر يشرح قضيته ويشنكل جيل كامل ب... ب... بألعوبة بسيطة وهنا أيها الإخوة أقول إن هذا الكلام اللي هو المادة الخام اللي بيفسدوا بها عقول المسلمين خلوني أخضعها للقرآن لتروا ماذا يقول القرآن النقطة الأولى أن بني إسرائيل أفضل الأمم أولا يعني مبدئيا كده لا شك أن المسلمين هم أفضل الأمم بصريح نص القرآن الله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس مش غزل مش علشان احنا مش لسواد عيوننا ولا عشان لا وإنما لأننا مسلمون نؤمن بالله نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر ندعو إلى الله نقيم الحق قوامين بالقسط لصفاتنا هذه إذا فقدنا هذه الصفات فقدنا الخيرية مش صفات لذواتنا إنما ال ال الآية صريحة كنتم خير أمة أخرجت للناس والحديث يقول إنكم توفون سبعين أمة يعني رقمكم كان في قبلكم واحد اتنين تلاتة أربعة لغاية تسعة وستين وانتوا الأمة رقم سبعين إنكم توفون سبعين أمة أنتم أخيرها وأكرمها على الله حديث صريح جدا يذكر أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم وورد روي عن موسى عليه السلام أنه كان يقول لربه يا رب إني أقرأ في التوراة عن أمة صفتها كذا وكذا وكذا يا رب فاجعلها أمتي فيجيبه الله سبحانه وتعالى فيما يرون هذه أمة أحمد عليه الصلاة والسلام فيقول يا رب طب أنا أقرأ في القرآن عن أمة صفاتها كذا فيقول هذه أمة أحمد يا رب طب أنا أقرأ عن سورة كذا عن أمة صفتها كذا فاجعلها أمتي هذه أمة أحمد مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة كل الصفات فقال موسى يا رب فاجعلني من أمة أحمد فالأمة الإسلامية بنص الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس وبنص الحديث إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وبنص ما ور- ورد عن موسى عليه السلام هي خير الأمم بلا شك الله طب لكن أنا قلت لك إن القرآن بيقول إن ربنا فضل بني إسرائيل على العالمين آه ده احنا مع الأسف نعود مرة أخرى إلى جهلنا ليس باللغة العربية فقط بل باللغة العامية أيضا هو أنا لما أقول لك أنني فضلت ابني المنحرف على ابني الصالح في العطاء حتى أجنبه الزلل هل هذا التفضيل معناه ان ابني المنحرف افضل من ابني الصالح الافضلية غير الخيرية الافضلية او التفضيل غير الخيرية فالاجابة واني فضلتكم على العالمين في ايه لازم بقية الكلام فضلتكم في ماذا فأنا أقول لك والله يا أخي أنا أعطيت ابني الصالح الطيب المستقيم ده مئة ألف ولكن ابني المنحرف هذا اضطررت أن أعطيه مئة وخمسين ألفا لأنه كان يسرق فقلت لعله إذا وجد قوته المادية بهذه الصورة يسير بطريقة جيدة ولا يحتاج إلى السرقة فأفضل في العطاء الأقل مش الأعلى فلا يلزم من تفضيل العطاء أن يكون من فضلته أفضل من يعني خيرا من التالي الخيرية غير التفضيل ولذلك أسألكم فيما إيه بقى بقية الجملة ربنا فضل بني إسرائيل على غيرهم في إيه ذكرت في القرآن ليست مذكورة لاجتهادنا ليست متروكة لاجتهادنا وإنما قال تعالى إذ والعلماء يقولون عن إذ هنا ظرفية يعني هذا هو مناط ومحل التفضيل إذ جعل منكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني أعطاكم وكما قلت العطاء لا تلزم منه الخيرية بل إنني أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح وجاءت غزوة حنين وجاءت غنائم كثيرة جدا أعطى الكو... الذين أسلموا حديثا اللي كانوا بيحاربوا الإسلام بقالهم 23 سنة أعطاهم أكثر بكثير مما أعطى المسلمين السابقين اللي هم الأنصار وال... وال... والأسلموا واللي نصروا الإسلام فالأنصار قالوا آه طبعا ما هو دول أهل الرسول دي عيلته دي قبيلته دول أهل مكة وكانوا كفارا يحاربونه أما الآن أسلموا فوجد رسول الله أهله تعرفوا على بعض رجعوا القرايب لبعض وأصبح الأقارب عدوا لبعضهم وإحنا بقينا بره فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة جمعهم في بيت وجلس معهم قال لهم كلام طويل ما عنديش وقت نتكلم فيه إنما باختصار قال لهم ما قولكم انتوا قلتم كذا وكذا وكذا قالوا أيوة فعلا احنا قلنا هذا الكلام قال طيب يعني ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله وكنتم عالة فأغناكم الله وكنتم وكنتم وكنتم سكتوا قال لهم لا جاوبوني اتكلموا معايا قالوا فعلا الفضل لله قال لهم لا انتوا لو كنتوا عايزين تقولوا كنتوا قلتوا بس انتوا مؤدبين كنتوا قلتوا ما انت كمان جئتنا طريضا فآويناك وجئتنا ضائعا فنصرناك وجئتنا كذا فوقفنا معاك فلا صدقتم لو كنت قلت الكلام ده كنت تبقوا صادقين وكنت أصدقكم لكن أنتم مهذبين وتقولون الفضل لله ورسوله وفعلا الفضل لله ورسوله ثم قال لهم يا معشر الأنصار أنتوا زعلانين أوجدتم في أنفسكم في شوية فلوس تألفت بص بقى الجمال تألفت بها قلوب هؤلاء القلوب الشردة الفاسده اللي حربت الإسلام طويلا وعايزة لمها تألفت بها قلوب هؤلاء ووكلتكم لإيمانكم أنتم مؤمنين إيمانكم راسخ كالشم الرواسي ودول بلملم قلوبهم علشان ربنا يهديهم يا ناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم إلى بيوتهم ومضاربهم وخيامهم إلى رحالهم بالشاه والبعير اللي يرجع بخروف واللي يرجع بمعزة وتعودون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم يا للبشرى يا للبشرى فإذا قال الله تعالى للمسلمين كنتم خير أمة وقال لقد أعطيت اليهود فهذا ليس معناه أن اليهود أفضل لذلك قال وأني فضلتكم على العالمين بأنكم يعني كما نقول بالتعبير الدارج من كثرة فسادكم بعثت لكم أنبياء كثيرين هم لو كانوا كويسين كان نبي واحد يكفيهم ولذلك الأمة الإسلامية جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو إسرائيل مئات الأنبياء فالله فضلهم إذ أعطاهم المال وأعطى لهم الملك وأعطاهم الأنبياء إنما ظلت الخيرية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته ولذلك هنا أقول لو سمحت اعملوا معروف لما تقرأ وأني فضلتكم على العالمين تعرف أنه فضلتكم بإيه فضلتكم بالعطاء وليس فضلتكم أي ارتفع قدركم بالخيرية وإنما الخيرية ظلت ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته وتحفظوا كده أن الخيرية غير التفضيل في العطاء وأن الله تعالى أعطاهم وذكر إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ولذلك الله تعالى امتن عليهم وقال إيه موسى بيقول قال أغير الله أبغيكم إلها هتعبدوا حد غير ربنا وهو فضلكم على العالمين الله يبقى بيتكلم عن ناس عايزين يكفروا وبيقول فضلكم على العالمين مش نخلي بالنا يا جماعة الآية بتقول كده لهم عايزين يكفروا فقال لهم أغير الله أبغيكم أختار لكم رب وإله ومعبود غير ربنا وهو فضلكم على العالمين طب بالله لو كان التفضيل معناه أنهم مؤمنون أفضل منا كان يقول لهم أنتوا عايزين تكفروا وأنا أختار لكم رب غير ربنا وإنما هو يقول لهم أتكفرون بالله وهو أعطاكم كل هذا وده معنى وأني فضلتكم على العالمين ويا رب يكون واضح تعال بقى للنقطة الثانية الخطيرة اللي هي بيقول إيه بيقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم عايزين تاخدوها منهم ليه يا مسلمين ألم يقل الله تعالى إن الله كتبها لهم هم تاخدوهم منها ليه آه أنتم مش واخدين بالكم خالص الأمر أيضا إن قرأتم آيات الله وضحت الأمور الله تعالى يقول لهم إن الأرض المقدسة كتبها الله تبارك وتعالى لكم بع... يعني إيه كتبت لك شيء يعني عهد يعني عهدت اديتك عهد بشيء إنما هذا العهد لما اديولك خلاص الأرض دي بتاعتك العهد دي ربطها الله تعالى برابط ايه هو عشان يبقى الكلام واضح زي عين الشمس وردت في الآية أول آية في القرآن الكريم افتح المصحف كده وقلب صفحة واحد اتنين تلاتة أربعة أول آية في المصحف اتكلمت عن بني إسرائيل الآية أربعين من سورة البقرة يقول الله تعالى في المبدأ في كل العهود اللي هديها لكم يا بني إسرائيل في مبدأ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم مبدأ إذا وفيت بعهدي اتفضل خد العهد إذا لم توفي بعهدي لا عهد لك مش دي الآية واضحة اهي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فلما يقول لهم الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني كتبها الله لكم مرتبطة بوفائكم بعهد الله إنكم تكونوا مسلمين صالحين مؤمنين مش تكونوا مرتدين على أدباركم ولذلك القصة جت كده إن موسى قال لهم ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يخلص العهد ده مش موجود كتب الله لكم دي تزول فما رضيوش يدخلوا قالوا مش ممكن ندخل ده فيها قوم جبارين ياكلوا الحديد وياكلوا الزلط لو دخلنا عليهم يبهدلونا قال رجلان من الذين يخافون يخافون الله أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب ربنا مديكوا وعد مديكوا عهد فإذا دخلتموه فإنكم غالبون سابوا الراجلين يتكلموا ونظروا إلى موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك وفقاتلا إنها هنا قاعدون ما تخلص الموضوع يبقى تعال لنا قول لنا تفضلوا للحرس الشرف منتظر طيب الله كتب لهم الأرض وهم نكلوا عن عهد الله ماذا كانت النتيجة الآية اللي بعدها السطر اللي بعده يقول قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض بقى انتوا هتقولوا تجيبوا الجزء اللي هو الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تذكروا فإنها محرمة عليهم طب ما اللي يذكر دي يذكر دي فإن الله أعطاهم الأرض إذا ارتبطوا بالإيمان وحرمها عليهم إذا تركوا الإيمان موجودة في الآيات سطور وراء بعضها إنما المسلمين بيتشنكلوا لأنهم لا يعلمون طيب قعدوا أربعين سنة تايهين في صحراء سيناء لا يعرفون الوصول فلما انتهت الأربعون سنة عادوا إلى الإيمان ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إحنا دلوقتي جاهزين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فبعث الله لهم ملكا ملكا ارتد معظمهم وبقي عدد قليل العدد القليل هم الذين دخلوا الأرض المقدسة إذا يا إخواني دخول الأرض المقدسة مرتبط بوفائهم بالعهد ولو سمحت مفتاح اللغز هو الآية 40 وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أنا لا أعطيكم عهودا لسواد أعينكم وجمالكم ولأنكم شعب الله المختار ولا شعب الله المحتار ولا لا لا لا وإنما أعطيكم هذا العهد مرتبطا بوفائكم بعهد الله وعلى فكرة ده نفس العهد للأمة الإسلامية إن تنصروا الله ينصركم طب لم تنصروا الله خلاص فكذلك هؤلاء لا العهود ليست لهم كعيلة كقبيلة مش بني إسرائيل حلوين أو وحشين سينصرهم الله وإنما ينصرهم الله بقدر وفائهم بعهد الله عز وجل ولذلك أطرح عليكم سؤالا مهما هو قارون مش كان من قوم موسى قارون الله تعالى يقول إن قارون كان من قوم موسى كان من بني إسرائيل فبغى عليهم واشتغل مع فرعون ضد بني إسرائيل هل يرى بنو إسرائيل ولا هل ترون أن الوعد بالأرض المقدسة الله أعطاه لقارون في حد قال كده مع أن نص القرآن لقارون من بني إسرائيل ومن قوم موسى فلو كان الوعد لبني إسرائيل لكان داخلا فيهم قارون إنما هذا حاد عن الطريق وترك موسى وكان عدوا لموسى وعدوا لبني إسرائيل فلا يشمله العهد فالعهد إنما هو لمن وفى بعهد الله فقط سواء عند المسلمين أو عند هؤلاء الناس ولذلك هذه الأرض هي ملك أو هي من حق المسلمين الذين كانوا أتباع موسى والمسلمين الذين كانوا أتباع داود والمسلمين الذين كانوا أتباع سليمان الله لحظة واحدة هو أتباع موسى كان اسمهم مسلمين آه ألم يقل الله تعالى عن موسى ده فرعون نفسه لما جاي يموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وسيدنا موسى قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والله تكلم عن التوراة التي أنزلها على موسى قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وأتباع سيدنا داود وسليمان أنتم عارفين سليمان وارث نبوة داود ووارث سليمان داود داود اللي هم بيقولوا عليه نجم داود وسليمان اللي يقولوا هيكل سليمان مسلمين مش كده الجواب اللي بعته سيدنا سليمان مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ولما الملكة استجابت لدعوة سليمان وأسلمت ماذا قالت قالت رب إني ظلمت نفسي كنت ظالمة لنفسي لكن خلاص وأسلمت مع سليمان أسلمت مع سليمان لله رب العالمين فالأرض المقدسة التي كتب الله لكم أيها المسلمون من أتباع داود وسليمان أيها المسلمون من أتباع موسى أيها المسلمون من أتباع عيسى اللي كانوا مع عيسى التسمية اليهود والنصارى دول ناس هم اللي قالوا على نفسهم هذا الكلام إنما عيسى الله تعالى يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال لحظة واحدة بقى نقف نحدد المواقف فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأننا مسلمون إذا إذا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم مش يا عيلة بن- بني إسرائيل ولا يا عيلة بني عبد مناف حتى ولا بني هاشم وإنما أيها المسلمون هو الله تعالى كتب المسجد الحرام مثلا لبني هاشم طب ما هو أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام من عائلته هل هو موعود بهذا وإنما قال الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا وقال الله عن بني هاشم وبني عبد مناف إذا كفروا قال وما كانوا أولياءه ما يبقوش أولياء المسجد الحرام ولا الأرض المقدسة كلها إن أولياؤه إلا المتقون فإذا كان الله لا يعرف لبني هاشم وبني عبد مناف ولاية للعيلة فإنه لا يعرف ذلك لبني إسرائيل وإنما الولاية للمسلمين للمتقين الذين كانوا أتباع موسى وعيسى وداود وسليمان ويحيى وزكريا ثم المسلمون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فالعقيدة هي الرحم أيها الإخوة وأني فضلتكم على العالمين ليست شبهة كما تبين وادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم إنما هي لإثبات أحقية المسلمين في هذه الأرض وليس أحقية غيرهم أسأل الله عز وجل أن يتم بفضله قصور البيان يا رب العالمين وعلى كل حال راجعوا الآيات عيشوا القرآن ده رحمة مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت القرآن حياة فأحيوا أنفسكم بالجلوس إلى العلماء في المساجد وبقراءة التفسير وإدراك ما في القرآن من رحمة جمعني الله بكم على الخير والهدى وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظر الناس فتقدم وامش إليها واجعل عمرك كالأعراب